أقرأ بنعمة المسيح فصل الإنجيل من بشارة معلمنا يوحنا البشير في الإصحاح السادس إنجيل يوم الأربعاء من الأسبوع السابع اللي هو إنجيل قداس النهاردة في عدد 35 فقال لهم يسوع أنا هو خبز الحياة من يقبل إلي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا ولكني قلت لكم أنكم قد رأيتموني ولستم تؤمنون كل ما يعطيني الآب فإلي يقبل ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا لأني قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني وهذه مشيئة الآب الذي أرسلني أن كل ما أعطاني لا أتلف منه شيئا بل أقيمه في اليوم الأخير لأن هذه هي مشيئة الذي أرسلني أن كل من يرى الإب ويؤمن به تكون له حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير فكان اليهود يتذمرون عليه لأنه قال أنا هو خبز أنا هو الخبز الذي نزل من السماء وقالوا أليس هذا هو يسوع ابن يوسف الذي نحن عارفون بأبيه وأمه فكيف يقول هذا إني نزلت من السماء فأجاب يسوع وقال لهم لا تتذمروا فيما بينكم لا يقدر أحد أن يقبل إلي إن لم يكتذبه الآب الذي أرسلني وأنا أقيمه في اليوم الأخير أنه مكتوب في الأنبياء ويكون الجميع متعلمين من الله فكل من سمع من الآب وتعلم يقبل إليه نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين عايز أذكر بعض الحاجات حاضر ويانا النهاردة 15 طالب من جامعة الأمم بسويسرا أهلا وسهلا بيهم بحب أشكر باسمكم جامعة بني سويف على تكريم قدمته لنا امبارح في منح شهادة الدكتوراه الفخرية جامعة بني سويف كانت فرعا من جامعة القاهرة واستقلت وصارت جامعة مستقلة في عام 2005 ثم بدأت بثماني كليات وحاليا فيها 22 كلية ويخطط رئيس الجامعة أن تصل إلى 30 كلية هي جامعة واعدة وامبارح كان في هذا الاحتفال أنا باسمكم بشكر رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أمين السيد لطفي وكل عمداء الكليات ونواب رئيس الجامعة وكان حاضر معنا أمين المجلس الأعلى للجامعات الأستاذ الدكتور أشرف حاتم كممثل عن الجامعات وحضر طبعا معنا مجموعة من الأباء الأسافة والكهنة والإخوة والأخوات الأحباء نشكر الله ونمجده في كل حين كنا أعلنا من أول السنة على مسابقة في رسم أيقونات هذه الكاتدرائية بدءا من الهياكل إلى الصحن الخارجي أعلنا المسابقة في أول يناير وذكرت في مجلة الكرازة وعلى الموقع الإلكتروني تقدم لهذه المسابقة 43 مشترك 28 من الإخوة و15 من الأخوات الفنانين طبعا من القاهرة 29 من الصعيد 5 من بحري 3 من الدلتا واحد من قنال واحد من استراليا اتنين من امريكا واحد آه، شاركوا في تقديم مشروعات دي زي مسابقة ولها جوائز بالطبع آه، عايز أعلن عن هنبتدي استلام الأعمال دهيت طبعا أعمال عددها كبير وتاخد مكان هتبتدي من يوم الأربع 15 إبريل إلى الجمعة 17 إبريل ثلاث أيام هيسلموا الأعمال علشان نعمل لجنة اختيار أفضل آه، الأعمال المقدمة التسليم هيتم وهتبقى فيه لجنة هنشكلها علشان التحكيم بين هذه الأعمال بعد مناقشة أصحابها يعني مش هناخد العمل كده وبس لازم نناقش أصحابه و- وبعد كده هنعمل المسابقة اللي هي مسابقة التحكيم هتتم بالأرقام السرية آه، طلبا للحيدة الكاملة في تقييم هذه الأعمال وطبعا من قبل ما نشوف الأعمال كل ضروري الأعمال المقدمة رائعة لكن احنا بنشوفها من ناحية الكنسية من ناحية الفن من ناحية آه، وجودها في المكان هنا من ناحية التعديلات اللي ممكن تتعمل سواء في حامل الأيقونات هنا أو في آه، الهياكل المهم كل ده استعداد للاحتفال بمرور خمسين سنة على إنشاء هذه الكاتدرائية في عام 2018 إذا أراد ربنا وعشت ويمكن حضراتكم شفتوا ال- التيوبز بتاعة التكييف ابتدى تتغطى عشان تاخد شكل واحد لسه الأعمال جارية يعني ولسه فيها تشطيبات كتيرة بحيث أن هذه الكاتدرائية الأم تبقى من أجمل الكاتدرائيات الموجودة في بلادنا في المنطقة كلها ده بنعمة المسيح اللي المسابقة بتاعة ال- الأيقونات التسليم من 15 ل 17 والتسليم هيبقى بميعاد مسبق يعني اللي هيجي يسلم عمله لازم يتصل الأول ويقول أنا أجي أسلم عملي يوم إيه يحددوا له اليوم والساعة اللي ممكن يتسلموا فيها العمل أتمنى أن المشروع ده يكون مشروع ناجح ويحتاج إلى صلواتكم وتعضيدكم ويحتاج أن احنا آه، نقدم فيه آه، أفخم ما يمكن بحيث كنيستنا آه، تبقى في روحانيتها وإظهار هذه الروحانية من خلال طقسها وأيقونتها الجميلة النهاردة لحد الس- الأربعاء من الأسبوع السابع يعني الأربع الأخير في الصوم المقدس الجمعة الجاية الجمعة الجاية هبقى يوم جمعة ختام الصوم وختام الصوم وختام الصوم اللي هو بيبقى اليوم رقم 47 في آه، أيام الصوم من بدايتها بعد كده آه، سبت العذر ثم أسبوع الآلام بعد أحد الشعانين إذا أراد ربنا وعشت في إنجيل هذا القداس وزي ما احنا خدنا تأملات في الأسئلة الأسئلة اللي ممكن يسألها المسيح لنا فالسؤال بتاع إنجيل النهاردة وده إنجيل طويل من ناحية الفقرات يعني اللي فيه السؤال سؤال يتناسب مع نهاية الصوم سؤال بيقول هل في المسيح كفايتك انت صمت وصليت ومارست نسكيات نسكيات الصوم هل في المسيح كفايتك سؤال مهم جدا سؤال مهم خالص هل فعلا عندك الشعور انك تكتفي بالمسيح سؤال في غايه الخطوره وحاول أجاوبه وإياكم من خلال الآيات في هذه الفقرة الإنجيلية لكن قبل ما أجاوب السؤال ده عايز أفكركم بسؤال غالبا إجاباته تكون واضحة في أذهاننا السؤال بيقول لماذا جاء المسيح إلى أرضنا ده سؤال من الأسئلة الأساسية في المسيحية لماذا جاء المسيح إلى أرضنا ليه عايز يبقى واضح في ذهنك ثلاث إجابات تكمل وتجيب على هذا السؤال المسيح جاء إلى أرضنا لأنه يحب الإنسان فأساس مسيحيتنا هو المحبة هو بيحبني وزي الآية الجميلة اللي بتقول نحن نحبه ليه لأنه هو أحبنا أولا يعني محبتنا له دي صدى لمحبته لنا والآية اللي كلكم بتحبوها وحافظينها وبيسموها أحيانا في بعض كتب التفاسير الإنجيل الصغير هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية بيسموا الآية دي الإنجيل الصغير أو مختصر الإنجيل وطبعا شهدها معروف يوحنا 3 16 المسيح جاء لأنه يحب الإنسان دافعه دافع المسيح أنه يأتي أنه يحب الإنسان دي نمرة واحد نمرة اتنين المسيح أتى لكي ما يخلص الإنسان إنسان اللي وقع في شر وفي خطية وفي انفصال عن الله مصدر حياته وبعد وانحرف والخطية شدته يمكن أشبهها تشبيه بسيط كده اه تشبيه واحد خدته الدوامة في البحر هو قال أنا بعرف أعوم نزل البحر ابتدى الدوامة تاخده وابتدى يبعد عن الشاطئ ابتدى يدخل إلى أعماق البحر بيغرق ومش قادر يعمل حاجة وارجوكم تاخدوا بالكم من كلمة مش قادر يعمل حاجة عمل ذبايح كان تأثيرها مؤقت رفع صلوات لم تخلصه يعمل ايه بذل كل ما عنده كإنسان أما المسيح فجاء لكي ما يمد يد الإنقاذ يد الخلاص وعشان كده المسيح تلاقوا دراعه مفتوح على الصليب هو يمد يده لكي ما ينقذ كل إنسان هذا الإنقاذ نسميه الخلاص فجاء من خلال الصليب لكي ما يخلص كل إنسان يبقى الأول جه عشان بيحب الإنسان وجاء لكي يخلص الإنسان أما الأمر الثالث الذي يكمل هذه المنظومة فالمسيح قد جاء لأنه يشتاق لأبدية الإنسان المسيح مشتاق إن كل واحد فينا يكون جنبه ويكون له نصيب في السماء ده اشتياق عند المسيح حتى المسيح على الصليب قال عبارة جميلة قوي هو على الصليب عبارة أنا عطشان أنا عطشان لكل نفس عطشان لكل نفس في كل زمن في كل جيل في كل أرض أنا عطشان لنفس الإنسان هو يحب الإنسان وهو أراد أن يخلص الإنسان وهو يشتاق إلى أبدية الإنسان وعشان كده نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا دي مقدمة أقدر أجاوب بيها على السؤال اللي هو بتاع انجيل النهارده وده سؤال احنا بنفترض ان الانجيل هو الاجابه فقره الانجيل هي الاجابه هل كفايتك في المسيح هل المسيح هو كفاية كل شيء فيك الإنسان يا إخوتي يعيش في حياته باحثا عن أربعة بيدور على أربع حاجات في حياته أساسية أول شيء يبحث عنه الإنسان في حياته الإنسان كائن جائع إلى الحب جائع إلى الحب وأقوى تعبير إنساني عن حب الإنسان هو ما نسميه في مشاعرنا الإنسانية الحضن الحضن ابنك اللي بتحبه خالص بنتك اللي بتحبيها خالص أقصى حاجة تعملها وياه إنك تاخده في حضنك ده قمة التعبير عن الحب أو ممكن تسموه ويايا كمال الحب لأن في تعبيرات أخرى وأذكركم بالابن الضال الذي عاد وكلكم عارفين قصته ولكنه عندما عاد وأبوه قدم له كل تعبيرات الحب الحلة الجديدة الخاتم في يديه الحذاء ذبح العجل المثمن ولكن كان التعبير الأقوى أنه وقع على عنقه وقبله خده في حضنه فكانت أسمى هدية قدمت إلى هذا الإنسان أنه بقى في حضن أبيه طب وانت ما كانش عندك الحضن ده قال مين هيدهوني هو الخنازير هتدهوني ولا صاحب الم... الحظيرة دي هيدهوني حتى أصحابي سابوني حتى بعدت عن بيت أبويا وأمي فلم يجد غير أسمى تعبير وده المفتاح يقول لنا هنا في عدد 37 وأرجوكم تاخدوا بالكم من يقبل إلي لا أخرجه خارجا أخليه جوايا أخليه في حضني وده أحد أسباب حتى قال عنه القديس أثناتوس الرسولي أحد أسباب أن المسيح مات صلبا بالصليب لأن الصليب في أحد معانيه الكثيرة هو الحضن المفتوح هو الحضن الذي ينتظر أظن في لعبة كده بيعملوها الكبار مع الصغيرين يفتح حضنه كده كتير والواد يجي يترمى في حضن والده أو والدته بمنتهى الحب ومنتهى الاشتياق الإنسان كائن باحث عن الحب والحب هو الاحتياج النفسي الأول لحياة أي إنسان في الأمثال المصرية في مثل لطيف كلكم بتقولوه يقول لك لاقيني ولا تغديني مش كده برضه لاقيني ولا تغديني تغديني يعني تحط لي أكل أكل ودي حاجة كويسة كتر خيرك لكن إنك تلاقيني وترحب بيا وتشعرني بإن أنا ليا مكان في قلبك ده يشبعني ده يشبعني ده يملأ قلبي لأني بشعر إن أنا كائن محبوب عندك كائن محبوب عندك فأول جزء يبحث عنه الإنسان أنه يبحث عن الحب الحب ده بقى له صور كتيرة وله أشكال كتيرة يعني مجرد تقعد تسمع واحد ده صورة من صور الحب مجرد انك تتكلم ويا واحد او تتفهمه صورة من صور الحب وهكذا الانسان كائن باحث عن الحب ومن يقبل الي لا اخرجه خارجا ابدا نمرة واحد نمرة اثنين ان الانسان كائن باحث عن الارتواء عايز يرتوي عايز يستوي هنا في جزء الانجيل يقول ومن يؤمن بي فلا يعطش إلى الأبد أو لا يعطش أبدا ويمكن قصة السامرية مش بعيدة عننا هي إنسانة كل يوم رايحة جاية شايلة المية وعمالة تقول في فكرها أو في ذهنها يعني مين يتوب عليا من المشوار ده ده كل يوم يموت من العطش يأتي المسيح ويقول من يؤمن بي فلا يعطش أبدا وارجوكم تدققوا في الكلمات الإنسان كائن باحث عن الارتواء الارتواء الداخلي الكفاية الداخلية في واحد عطشان في العالم يجرب الشهوات دي شوية ويجرب المقتنيات دي شوية ويجرب الفسح شوية ويجرب الهدايا شوية ويجرب الحاجات الاجتماعيات شوية ولا يرتوي ويعمل حفلات صاخبة ويغير في شكل الحفلات ويضيف كل يوم موضة جديدة وما بيرتويش لا يرتوي واحيانا واحد يحط همه كله في العلم والدراسة والبحث ولا يرتوي واحيانا زي الفلاسفة قديما عندما بحثوا عن الحقيقة ظلوا يبحثون عن الحقيقة ولم يجدوا الحقيقة إلا في شخص المسيح الإنسان باحث عن من يرويه مين يرويه مين يطفئ عطشه مين يهدئ داخله من يعطيه سلاما في قلبه ده احيانا انسان يبقى قلبه اكتر من موج البحر يقولون في بعض الامثال تنام العيون ولا تنام الهموم واحد شايل الهم عينه صحيح مغمضة لكن الهم اللي هو عايش فيه على طول وعندما يعطش الإنسان ولا يجد من يرويه يصير مثل الأرض المشققة في واحد أحيان الشغل ياخد كل طاقته وما يترواش وممكن في إيديه تجري أموال كثيرة ولا يرتوي أذكركم بقصة زكة العشار في يوم من الأيام كان قدامه كل حاجة وكان اللي هو عايزه بياخده ولكنه لم يسعد مرة طب زكى هتعمل ايه قال سمعت عن المسيح كل الناس بتتكلم عليه عايز اشوفه هشوفه بس طيب يا زكى شوف المسيح واطلع على الشجرة اللي هي الصليب واطلع على الشجرة ويفاجأ ان المسيح يناديه وباسمه كأن المسيح وهو يخلصنا وهو بالحقيقة كذلك يعرفنا بالاسم ويعرف كل انسان باسمه وزكى في لحظة من الزمان عندما يرتوي نصف أموالي للمساكين وإن كنت قد وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف زكى أنت واخد بالك إن مش هيبقى لك شيء قال لا لا لا كده أنا في قمة الارتواء هكذا المرأة السامرية في قمة الارتواء من يؤمن بي فلا يعطش إلى الأبد وزي ما ذكرت وياكم من اسبوعين او ثلاثة ان اهل السامرة بكرازة المرأة السامرية هم اللي قالوا على المسيح انت مخلص العالم شعروا شعروا قدروا ارتووا بالمسيح مخلص العالم نمرة ثلاثة الإنسان كائن باحث عن الشبع يشبع والشبع هنا الإحساس الجسدي أول حاجة إحساس بنحسه كبشر هو إن أنا جعان والطفل الصغير لما يقعد يبكي هو لسه في اللفة أمه كتير تقول عليه ده جعان الجوع الإنسان كائن يشعر بالجوع دائما أحيانا جائع إلى الجسد وأحيانا جائع إلى الذات وأحيانا جائع إلى المادة يقول لك فلان ده طماع يقول لك فلان ده ما بيشبعش في ألفاظ كده كتير نقولها في الأدبيات الاجتماعية بتاعتنا كمصريين فلان ده ما بيشبعش مفيش حاجة بتشبعه هو جائع على طول أحيانا الإنسان يجوع إلى الكرامة ونسمع بقى صراع على السلطة في أي مؤسسة في أي مجتمع الإنسان يبحث دائما عمن يشبعه أما مسيحك فهو الوحيد الذي يستطيع أن يشبعك يشبعك بالحقيقة حتى في أكلنا الجسدي الأكل البسيط اللي بناكله ده الله يضع فيه بركة خاصة أبسط شيء يشبعك أبسط شيء والشبع هنا تعبير عن الصحة الإنسان الشبعان اللي كل العمليات الحيوية بتاعته ماشية كويس يبقى تعبير عن صحته كويسة ويمكن ده يشير بصورة رمزية إلى الإنسان الذي كان وحيدا المخلع لما جاوب الإجابة اللطيفة بتاعته وقال إيه ليس لي إنسان مفيش إنسان مفيش إنسان يشبعني لا بكلام ولا بمقتنيات ولا بأموال ولا بمناصب ولا بكرامة ولا بذات ولا بجمال ولا بجاه ولا بسلطان ولا بأي حاجة مفيش إنسان يشبعني المسيح بس ولذلك لما يقول له قوم واحمل سريرك وامشي هو كان في قمة الشبع يقول لنا في الكتاب في الجزء بتاع إنجيل النهاردة أنا هو خبز الحياة من يقبل إلي فلا يجوع وفي التطويبات على الجبل يقول طوبى للجياع والعطاش إلى البر فإنهم يشبعون طوبى للجياع والعطاش إلى المسيح فإنهم يشبعون مفيش شبع غير بالمسيح خالص فيك كفايتي على رأي داود النبي وهو بيرتل مزاميره الجميلة لما بيقول الرب يرعاني فلا يعوزني شيء بس هو اللي يرعاني هو اللي يأكلني من المراعي الخضراء هو بس وفي معجزة إشباع الجموع المعجزة الجميلة اللي بنسميها معجزة الشبع ومعجزة البركة لما بتيجي نصليها في الأحد الخامس دول خمس خبزات وسمكتين كمية بسيطة جدا وهيكفوا الآلاف دي ازاي؟ وبعدين الناس تقعد بنظام والناس يتقدم لها الاكل من خلال التلاميذ ومفيش واحد يقول انا ما خدتش او انا ما كلتش والجميع شبعوا شبعوا واتبقى كسر كمان عشان كده البركه فليست ليس الشبع بالكثره او بالوفره الشبع ببركه يد المسيح شبع الانسان بحضور المسيح شبع الإنسان بوجود المسيح في البيت في الخدمة في الكنيسة في الدير في الحياة في المجتمع هو ده الشبع ده في بيت أحيانا تلاقي فيه كل حاجة إلا المسيح إلا المسيح تلاقي البيت ده تخش وتشوفه وتلاقيه ربما عظيم في كل شيء مادي ولكن المسيح غايب عنه وتلاقي أهل ذلك البيت بلا شبع الإنسان كائن باحث عن الشبع عايز أشبع بيك أنت بس يا رب وقراءات كتيرة في خلال الصوم بالذات في النبوات تبين أن شبعك الوحيد هو بشخص المسيح الأمر الرابع والأخير أن الإنسان كائن باحث عن النور الاستنارة إن كيانه يبقى كيان مستنير يقول هنا في عدد أربعين كل من يرى الابن ويؤمن به تكون له الحياة الأبدية كل من يرى الإنسان كائن باحث عن النور حتى لو كان النور ده قليل هو باحث عنه يمكن المكان الضلمة الواحد ما يحبش يمشي فيه أو بعض الناس تخاف تمشي فيه الإنسان باحث عن النور ولما مثلا في مجتمع ولا في اجتماع ولا حاجة والنور يتقطع ويرجع النور تلاقي الناس تبتهج تفرح أنا لا أتحدث على النور الخارجي بل أتحدث على النور الداخلي الذي في قلب الإنسان النور الذي يتحول في كلمات الإنسان إلى حكمة إلى رؤية إلى قدوة النور الذي يتحول في كلمات الإنسان إلى كلمات مملحة بملح كلمة تبني ده انت ممكن تقول كلمة لحد تتعبه طول عمره ممكن خالص الإنسان باحث عن الرؤية عن الاستنارة وربما أبسط تعبير عن ذلك هو ما قاله المولود أعمى بتاع يوم الحد اللي فات في الأربع كلمات دول أنني كنت أعمى والآن أبصر الفرق بين الاثنين حضور المسيح عندما يحضر المسيح في القلب يبصر الإنسان لا أقصد أنه يبصر بعينيه اللي في الجسد ولكن فوق ذلك يبصر بعينيه اللي في القلب ما في القلب نسميه البصيرة الروحية دي حاجة غير البصر البصر ده هو النظر ربنا يحافظ على الجميع لكن البصيرة اللي في القلب امتى يتكلم وامتى ما يتكلمش امتى ياخد موقف وامتى ما ياخدش امتى يتصرف كده وامتى ما يتصرفش كده هذه هي البصيرة هي دي الحكمة وهكذا الإنسان في الأربع أحد الأخيرة الابن الضال السامرية المخلع المولود أعمى أربع أحد الصوم الأخيرة تجتمع في هذا الفصل من الإنجيل وتقدم لنا كينونة الإنسان أنه عن ماذا يبحث أنه يبحث عن الحب والارتواء والشبع والنور والاستنارة وهذه الأربعة في شخص السيد المسيح في شخصه عشان كده يجي السؤال هل كفايتك في المسيح هل في المسيح كفايتك أصومنا صلواتنا والأسبوع اللي جاي كل سنة وانتم طيبين في أسبوع الألام بصلواته العميقة والدسمة هي تساعد الإنسان في أن تجعله مكتفيا مكتفي وعندما تكتفي بالمسيح تهون عليك بقى كل حاجة في الأرض خالص لأن اكتفائك بالمسيح يرفعك ولما تسمع الأب الكاهن وهو بيصلي في القداس وبيقول أين هي قلوبكم تقولها بثقة كده هي عند الرب وهي عند الرب يعني عند المسيح فيها الكفاية في حياتنا ده بالإنجيل ده بنختم السبع أسابيع في قراءات يوم الأربع في أسابيع الصوم المقدس هنبتدي أسبوع الآلام إذا أراد ربنا وعشنا آه، طبعا الاجتماع هيتوقف آه، عدة أسابيع أولا بأسبوع الآلام ثم الأعياد ثم عندنا بعض آه، لقاءات أمثل فيها الكنيسة بره مصر وبعض لقاءات جوه مصر فإحنا إذا أراد ربنا وعشنا هنتقابل في الأربعاء الأخير في الخمسين المقدسة يوم 27 مايو اللي هو هيبقى قبل عيد العنصر كل سنة وانتم طيبين
من الليل ويذوب سبت ريكا يوكا يوم نظماتك